بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي جئتكم الليله وانا مفعم بمشاعر متضاربه من الخوف والقلق والترقب والفرح والاستبشار جئتكم الليله وانا ارى بين يدي ليلة النصف من شعبان بعد ليلتين ثم النصف الثاني من شعبان الذي هو في لياليه ونسائمه وأحواله مدخل رمضان الحقيقي جئتكم الليلة وأنا خائف خائف من ليلة النصف وكيس- وكيف ستمر علينا هل سيغفر لنا فيها وقد قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يطلع إلى الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح في رواية أو قاتل نفس الشاهد الذي يشغلني ويقلقني ويؤرقني وفي نفس الو- الوقت أنا أطمع في رحمة الله وأرجو رضاه هل سيغفر لنا في هذه الليلة هل س- هل سنكون ممن غفرت ذنوبهم في تلك الليلة إخوتي إنني أريد أن يجعلها كل منكم قضية خاصة شخصية لنفسه يتأمل فيها ويستشعر خطرها ويهتم لها المدخل الليلة والليلة القادمة لتنظر ما أنت صانع بذنوب الليلة يا غفار الذنوب وماذا سيصير اسمي عندك يا علام الغيوب أن تكون هذه القضية محورا رئيسيا في حياتك أو رئيسا محوريا في حياتك أن تعيشها يا ترى هيغفر لي ولا لا أصلها قضية مش حياة أو موت لا دي جنة أو نار نجاة أو عذاب لذلك أقول أننا بحاجة قبل أن أتكلم عن الاستعداد لرمضان الوصايا العشر لاستقبال الشهر ويمكنكم أن تراجعوها بالتفصيل في كتابنا أسرار المحبين في رمضان فقد ذكرنا فيه أن ال- هذه ال- هذا الفصل بعنوان كيف نستقبل رمضان آه، وصايا العشر لاستقبال الشهر آه، قبل أن أدخل في هذه القضية أقول لابد في هذه الأيام إذا استشعرنا حقيقة النصف من شعبان ودخول رمضان من الانفصال ثم الاتصال اخوتي ان الذي يعرف حقيقه ما سيكون في اول ليله من رمضان مجرد ظهور هلال رمضان يحصل ايه تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وتصفد الشياطين وينادي المنادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصد تغير رهيب انقلاب في الكون كل الشياطين تتكتف كل ابواب النار تتقفل كل ابواب الجنه تتفتح المنادي ينادي الشعور ده ان ان اقفل وافتح اللي انا بقول عليه بقى ايه الانفصال قبل الاتصال بنقول ان لازم الانفصال ده يحصل عشان يحصل اتصال الانفصال ان ينقطع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمه لمراد الرب ان ان ينقطع قلبك يحصل تقطع الارسال تقطع الاستقبال يتقطع من قلبك استقبال اي اشارات دنيويه اي اشارات شهوانيه اي اشارات خطايا ومعاصي اي اشارات هموم واكتئاب اي اشارات معاصي وذنوب اي اشارات تيجي ناحيه قلبك قلبك ما يستقبلش مغلق خارج نطاق الخدمه خارج نطاق المعاصي الانفصال أن ينقطع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب وأن ينقطع قلبك عن الالتفات إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه أو انشغالا به عايزين قلبك يبدأ يعكف على مراد الرب منه عايزين قلبك يدخل الاعتكاف يبدأ يعتكف ينقطع عن حظوظ النفس اتنين ألا يلتفت القلب وأخطر شيء في الدنيا يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله أن يلتفت القلب وده اللي بيحصل لكثير من الناس في الصلاة إن يبقى بيصلي ومقبل على الله ومقرب من ربنا وبيسمع قرآن ومركز في التلاوة وفجأة يلتفت قلبه آه. فإذا التفت قال الله إلى من تلتفت أعندك خير مني هل هناك من هو أحب إليك مني هل هناك من تؤثره علي هي دي ان الانسان يمنع قلبه عن الالتفات الى ما سوى الرب قل لي هو القلب بيتلفت اه ازاي كيف يلتفت القلب بالخوف من غير الله يبقى كده التفت او الرغبه في غير الله ثلاثه او المبالاه الانشغال بغير الله او الفكر في غير الله بعد هذا الانفصال الانفصال اللي هو انقطاع وعدم التفات يبقى انفصل عن الدنيا وانفصل عن الشهوات وانفصل عن الآفات وانفصل عن الناس لا خايف من حد ولا عنده رغبة في حد ولا في حاجة ولا عنده مبالاة بما يكون أو لا يكون ولا عنده فكر في غير الله ده الانفصال شت. وده اللي قاله ابن القيم في مسألة انشغال الإنسان بالتطهير اللي هي التخلية بس المشكلة الكبيرة إن يبقى في تخلية وتسيبها فاضية تنبت فيها الآفات تخلية وبعدين معاها تحلية والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال مش هينفع انك تتصل اللي بعد ما تفصل وهو اتصال القلب بالله واقباله عليه واقامه الوجه لله حبا وخوفا ورجاء وانابه ويقينا يبقى لازم تفصل الأول أن ينقطع القلب عن حظوظ النفس في أصول الوصول إلى الله تعالى قلنا ان السر الدفين لعدم القبول لا لا وعدم الاستمرار مش عدم القبول بس السر الدفين لعدم القبول وعدم الاستمرار وجود حظ للنفس في العمل سبحان الله العظيم ودايما اللي عنده حظ نفس في العمل بيبتلى في هذا العمل بمعنى ايه احيانا بيبقى الداعية بيشتغل في الدعوة مزاج مش مزاج بس هو هو بيحب ربنا وبيشتغل لله بس هو شغال في الدعوة بحب ربنا وطلب رضا ربنا وان ده مزاج عنده بي بي هو هو جاي على هواه الشغلانه دي جايه على هواه هو بيؤثرها مش لله وانما لموافقه هواه فبيبتلى فيها هو شغال الشغلانه دي حب للشيخ هيبتلى في الشيخ لان الشيخ ده بشر ودماغه في ايد ربنا فهيجفوه او يأذيه او ما يدلوش قدره او ما ي... ي... ي... اي غلطه بقى يقرب غيره اكتر منه ما دي بتزعل ناس كتير قوي انه شايف ان هو اولى انه يقرب ويلاقيه بيقرب واحد تاني فاذا كان هو شغال في الدين عشان خاطر الشيخ يبتلى في الشيخ شغال عشان خاطر مزاجه يبتلى في مزاجه هي هي حظ النفس انا عايزكم تفهموا حظ النفس يعني ايه حظ النفس ان واحد بيصلي مش خالصه لله وانما بيصلي لان الصلاه جايه على مزاجه هي عاجباه بقى امام مسجد بقى الناس في المسجد بيكبروه ويوقروه ويفخموه مدين ومقامه اللي هو ما شافوش في اي حته تانية ما هو بعض الناس كده بيحب انه يعظم ويوقر ويهتم بيه ويقدم ويحترم ويحتفى بيه حال وجوده ما لقاش الحاجه دي الا في المسجد فبحب المسجد ده وبقى يروح ويصلي دايما فيه مش هو لله اه بس كمان مع لله حظ نفس فيبتلى بقى في المسجد ده لازم يبتلى الشياطين قدام قوي عايزين نطلعهم اسمهم ايه امتحان القلوب لإظهار العيوب إنه أنه إذا كان في قلبك خبث فلا بد أن تبتلى ليطهر الله قلبك من هذا الخبث أو ليظهر خبث قلبك في عملك فتعاقب على خبث القلب تاني النقطة الخطيرة دي عارف أخطر ما في النقطة دي إيه إن أحيانا بيبقى الإنسان إحنا قلنا من معاصي القلوب وجوده خبث في قلبك مع علمك به أنت عارف إن في خبث هنا في قلبك وعلمك باطلاع الله عليه أنت عارف إن ربنا شايف الخبث اللي في قلبك ده وصبرك على ذلك ما بتطهروش يحصل إيه إن ربنا يبتليك عشان يطلع اللي في قلبك لأنه طول ما هو في قلبك يعني مثلا إيه رجل يحب امرأة ويشتهي أن يزني بها والكلام ده في قلبه لا قاله على لسانه ولا عمله بعينه ولا بإيده ولا حاجة أبدا ولا جوابات ولا رسائل ولا رنات ولا مكالمات ولا مقابلات ولا حاجة أبدا ده الموضوع كله بس في قلبه يشتهي أن يزني في الحرام هو عارف ان في قلبه حاجة وحشة هو عارفها وعارف ان ربنا شايفها وهو عارف ان ده يغضب ربنا يا ابني طهر قلبك هو مستمتع بوجود الآفة دي في قلبه حظ النفس فربنا يبتليه بأن يمكنه منها زي قصة الثلاثة أصحاب الغار قال له كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء قال ايه فاصابتها سنه وجاءت تطلب مالا فراودتها فوافقت على 100 فاعطيتها 120 انت عايز تزني اتفضل ربنا جابها له لحد رجليه وقلنا ان الكلام ده ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب ابن القيم له كلمة خطيرة وعجيبة والواحد دايما يخاف يقولها في احيانا كلمات كده فهمها يحتاج الى عمق فبيقول ايه ولو لم يبتلي الله خواص خلقه بالذنوب لوقعوا فيما هو شر منها وهو الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس والتألي على الله احيانا ربنا بيبتلي انسان بالذنوب انا قلت لكم قبل كده ال- ال- ال- الكلام ده مش عارف قلته ولا ما قلتوش آه، انسان يقع في الذنب وبعدين يقول لنفسه انا بقى انا اعمل كده ده مش ممكن حمار ازاي هي دي يبتلى العبد بالذنب لينكسر ما هو لو ما وقعش الوقعه دي ما- كتير من الناس النهارده تيجي تقول له ربنا يتوب عليك يقول لك تتوب عليا من ايه؟ والله الع- لسه كده واحد قريبي قريب من من من اهل بيتي فبسلم عليه ربنا يهديك يتوب عليك إيه- إيه يتوب عليا من ايه؟ انت شايفني واقف على الناصيه بعاكس نسوان قلت له الله يرحم ربنا يتوب على المسلمين اجمعين ما يعني هو كان واقف على الناصيه في وقت من الاوقات بس بطل يقف فلما بطل يقف دلوقتي ايه؟ شايف نفسه خلاص بقى بقى ولي من اولياء الله الصالحين ماسك سبح فلذلك الشاهد ايه خلاصه الكلام ان هذه آه، ال- ال- ال- الذنوب والمعاصي وجود حظ للنفس في العمل حظ للنفس زي ما قلنا كده واحد شهوته ان هو يجيب فلوس كتير واحد شهوته ان يتجمع حواليه ناس كتير وكلاهما حظ واحد شهوته في النساء واحد شهوته في المخدرات واحد شهوته في الدنيا وال والشغل وال والمكسب واحد شهوته في المناصب كل واحد مبتلى بمصيبة من نوع ما اللي عايز يوصل لربنا أهم حاجة إن يبقى عارف مصيبته عارف أفته عارف غلطته ويبدأ يتخلص منها صح لوجه الله لا يصح الاتصال إلا بعد الانفصال اللي إيه بنقولها دايما كتير التخلية قبل التحلية اللي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت التخلية ويؤمن بالله التحلية اللي هي لا إله تخلية إلا الله التحلية هي كده ببساطة انك انت تنظف الاول زي ما قلت قبل كده ان آه، ك- كان زمان ابني مريض ربنا يشفي كل مريض مسلم يا رب ويا اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب يا رب اشفي اولادي واولاد المسلمين يا حي يا قيوم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والوباء والربا والفتن والمحن وسائر الشرور والأمراض اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب العالمين بقول كان الولد مريض فوديته للدكتور ف كان سخن بيغلي بيقولوا ها فالمهم قلت له لا ضعيف جدا فاكتب له شويه مقاويات قال لي احنا هنزرع في وسط النار اما نطفي النار الاول حاضر فهي دي نطفي النار الاول وبعدين ايه نزرع نبطل ذنوب وندخل على الطاعات نطهر القلوب ونزرع العبادات ال- الاتصال لا يصح إلا بعد الانفصال وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه إن القلب يق أن القلب يقبل على الله وإقامة وجهه له دايما بقول في الصلاة استقبل القبلة بكل صدرك اصل بعض الاخوه بيبقى واقف كده عشان الدنيا زحمه يعني لا فكذلك اقم وجهك لله اقامه الوجهه واقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم اقم وجهك لله يعني اقبل على الله بكل قلبك بكليتك بكل دماغك وكل عينيك وكل ودانك وكل صوتك وكل قلبك وكل صدرك وكل نبضك وكل حياتك بكل دمك وكل انفاسك اقبل اقبل على الله بكلك شش، مش عايز اسمع مش عايز افكر مش عايز اشوف مش عايز اتكلم غير عن ربنا نبدا كده ابدا كده مرحله عيشها في حياتك الشهرين دول شعبان ورمضان إقامة الوجه لله حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا والذي يحسم مادة الانشغال بالمخلوقين من قلبك يقينك أنهم لن ينفعوك ولن يضروك قول لي يا سلام ما أنا عارفها دي والله أنت لا عارفها ولا حاجة عارفها شكليا نظريا لكن مش عارفها عقديا مش معتقدها لو انت معتقدها ان الناس دول لا هينفعوك ولا هيضروك كنت صرفت نظر عنهم لكن انشغالك بيهم دليل على انك انت بترجو نفعهم وتخشى ضرهم هي دي ما تنشغلش برضا الناس هي دي المشكلة الكبيرة التي تواجه أكثر الناس اليوم انشغاله برضا الناس مشغول الناس بتقول عنه إيه مشغول الناس آه، آه، راضيين عنه ولا مش راضيين مشغول الناس بتحبه ولا بتكرهه مشغول الناس آه، معجبين ولا بيه ولا مش معجبين مشغول انشغاله ده بالناس دليل تعلق قلبه بالناس وعدم تعلق قلبه بالله والذي يحسم مادة تعلق قلبك بالمخلوقين علمك أن هؤلاء الناس لن ينفعوك ولن يضروك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يبقى اللي كتبه لك مين الله والمخلوقين دول بيعملوا ايه ينفذون مراد الله فيك عشان كده قالوا ايه قلب من ترائيه بيد من تعصيه انت بترائي الراجل ده عشان يحبك طب ما هو اللي انت بتراقيه ده قلبه اللي انت عايز قلبه يحبك في ايد ربنا فالله قادر على أن يقلب قلبه فيكرهك سبحان الله العظيم لذلك كنت بقول هنا ايه هي راحت فين ضاعت الحمد لله قضية ان في فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس في فرق بين الفرح بفضل الله والفرح برؤية العمل والمسائل دي محتاجة منقاش فطنة عشان تنقيها من قلبك مسائل خطيرة جدا و و و وحسمها من القلب نادر وخطير فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس انسان فرحان بربنا فرحان بربنا يبقى مش شايف نفسه بمعنى هو مش مشغول لما يبقى فرحان بربنا مش مشغول بنظر الناس الى العمل اللي اداه ده هو فرحان بربنا ان وجد الله انسان فرحان سعيد الفرح والسرور بالله انه لما صلى حس بالقرب من الله انه لما اعتمر حس بالقرب من الله ففرحان بالله مش فرحان بالناس برؤية الناس في فرح ب... الفرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس مش فرحان بنفسه مش احيانا نقول كده في لغتنا العامية ده فرحان بنفسه قوي ده شايف نفسه فرحان بنفسه وفي فرق بين الفرح بفضل الله والفرح برؤية العمل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا انا فرحان ان ربنا وفقني فانا مش فرحان بعمل اللي انا عملته ده انا فرحان بتوفيق الله ليا في الع- في هذا العمل فتعلق الفرح بالله لا بالنفس ولا بالعمل ولا بالناس هو السعاده الحقيقيه التي تدوم اما الذي يفرح بالناس يفرح في الدنيا يفرح بالدنيا لن تلبث الدنيا ان تحزنه هي الدنيا كده لما تفرح حد لازم تحزنه الله يرحمه الشيخ كشك عليه رحمة الله لما كان بيقول ايه اذا كست اوكست واذا حلت اوحلت واذا نيلت تنيلت إيه، مش فاكر بقى بقيه الق- القصيده بتاعته بس هي الدنيا كده هي الدنيا كده وهو الناس كده يعني اللي بيضحكك هو اللي هيبكيك واللي بيفرحك هو اللي هيزعلك واللي بيديك هو اللي هيحرمك الناس كده الدنيا كده البشر كده الحياة كده افهم أما الله لما قالوا له أنت هتموت قال لهم يعني إيه قالوا له هتقابل ربنا قال بخم بخم قالوا له بخم بخم وأنت هتموت وتقابل ربنا قال وما لي لا أفرح أني سأذهب إلى من لم أرى الخير إلا منه وأنا والله بها أشهد لم أرى الخير إلا منه ولم أرى منه إلا الخير جل جلال الله أشهد بها لله هو الله جل جلاله لم أرى الخير إلا منه ولم أرى منه إلا الخير ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الشاهد الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من ربك الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك علمك أنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا الله لما جه واحد لسيدنا النبي شاعر وقال له أريد أن أنظم فيك قصيدة إن مدحي زين وذمي شين قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله فالذي مدحه الزين كل الزين الله والذي ذمه الشين كل الشين هو الله جل جلاله سبحانه والذي يحسم مادة الخوف من المخلوقين من قلبك هو التسليم لله سلم أمرك لله ساعتها ما تبقاش خايف أردت أن أقول أننا نعيش في زمن الخوف فعلا مش أنا قلت لكم مرة مشيت كده في الشارع مسافة طويلة لفيت لفة كبيرة كده بس ببص في وجوه الناس الرجالة الرجال ببص في وجوه الناس كده وأنا ماشي والاقي أكتر حاجة يا سامح ربنا يهديك ويتوب عليك أنت والشلة بتاعتي كلها محمود وطارق و... وعم فؤاد وفؤاد مصطفى والشلة كلها الناس الطيبين دول كلهم ربنا يهديهم ويصلحهم يا رب العالمين ويجعل دخلة, دخلة رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاحظت وأنا بنظر في وجوه الناس الهم كل الناس مهمومين الواد ده مش عارف اسمه ايه بس بص له كده يا ده انت مبوز ليه شكلك مهموم ليه؟ ابتسم للدنيا يا ابني ابتسم للحياه دايما مبوس كده حاجه في ايه شايل الهم ليه اللي انا بقول لكم عليه بقى في موضوع ال... ان تقعد مع معظم الناس يتكلم معاك تلاقيه خايف مرعوب اللي خايف على الشغل واللي خايف على العيال واللي خايف من الزوجة واللي خايف من الأعداء واللي خايف وال- من الم- من المرض واللي خايف زمن الخوف خايف على فلوسه خايف على صحته خايف على بيته خايف من عيون الناس لسه النهارده بيقول لي انت ما بتعرفش تخبي حاجه ما تسكت طب احنا خايفين ليه ما نقول واما بنعمه ربك فحدث لا يا اخي داري على شمعتك تقيد نسال الله جل جلاله ان يتم علينا وعليكم نعمته وفضله الخوف ده ليه الذي يق- يحسم ماده الخوف من قلبك التسليم لله الرضا بالله الثقة في الله الأمان بالله الطمأنينة بالله أنا مطمن لربنا قوي بحبه وأرى أنه يفعل بي الخير أي شيء يكون بقى أيا كان الرضا هي دي الذي يحسم مادة الخوف من قلبك التسليم لله مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب هو ما ماليش إلا هو يا رب يا رب مسلم يعومني يرسيني يغرقني أنا راضي التسليم فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يكن لخوف في قلبه موضع عشان كده قال لك إيه طيب قلب المبتلين بقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ها؟ هو مولانا فطيب قلب المبتلين بقوله هو مولانا هو مولانا احنا ملكه وراضيين بيه ربا ووليا وناصرا ومعينا ووكيلا وحسيبا فيفعل بنا ما شاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي كان المثل الأعلى في الرضا سبحان الله العظيم فلذلك اللي يعرف ربنا تنحسم من قلبه مادة رجاء المخلوقين أو الخوف من المخلوقين أو الحب والتعلق بالمخلوقين فإن أيضا فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها فلا معنى للخوف من غير الله بوجه وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة وهي أنه إذا سلمها الله أنا سلمت نفسي لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه حيث لا تنالها يد عدو حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات اتعلمت وانت تسا... وانت مسافر تقول ايه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع انا سبتكم وديعه عند ربنا يضيعها لا تضيع ودائع فاذا استودع العبد نفسه لله وعرضه لله وماله لله فمما تخاف ومما تخشى وهي في يد القوي الامين سبحانه والذي يحسم مادة المبالاة بالناس أنا بقول إن في ناس النهاردة في زماننا مشغول بالناس مشغول أكثر الوقت ماذا يقول الناس عنه ولعله لم يخطر للناس على بال طب ازاي اقطع ال- انشغالي بالناس ده فعلا عشان الانفصال نقطع انشغالنا بالناس فلان بقى عنده كذا فلان ركب كذا فلان اشتغل كذا فلان بيقول كذا فلان عمل كذا فلان راح الحتة الفلانية فلان مشغول بالناس الذي يقطع يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة عايز عينك تخرم الأسباب عينك لما تخرم الأسباب فترى مسبب الأسباب جل جلاله وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله واحد وإذا رأيت نيل الممالك أو شهدت نزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم يعني إذا واحد علي واحد راح م- ممن من الله قل اللهم قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من- من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير امن يا مسلم امن يا موحد انه لا يكون في الكون شيء الا باذنه ومن خلقه وبارادته ومشيئته وانت مال اهلك بقى وانت مالك انت بقى اللي علي علي واللي نزل نزل واللي خد خد واللي راح راح واللي خليها بقى رؤية أن الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته ولا ينفع ولا ي- ولا يضر أحد إلا بإذنه ومشيئته فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود إذا شهدت أن الأشياء كلها بالله فزي ما قال لك ابن الجوزي إيه بقى ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام انت عمال تشتم الكتاف القيد ال- اسمها ايه الكلبشات عمال تشتم الكلبشات وتلعن الكلبشات الكلبشات مالها ما تشوف اللي كتفك فلذلك قال ايه اكثر ما يعذب به اهل النار جهلهم بالمعذب ونادوا يا مالك لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك ومالك ماله ومالك هيعمل ايه فالشاهد ان الانسان اذا انشغل بالله انشغل عن الناس لم يرى الناس خلاص كل هؤلاء الناس مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم داخل نص شعبان يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح مشاح اللي بينه وبين أخوه شحناء يا ترى مين اللي زعلان مني يا ترى مين اللي مخصمني يا ترى مين اللي له عندي حاجة أنا مسامح فتعلموا وأدعوكم جميعا الليلة إلى المسامحة سامحوا سامحوا الناس كلها سامح اللي ظلمك واللي أذاك واللي كل فلوسك واللي شتمك واللي خاض في عرضك سامحوا النا- سامح المسلمين سامحهم ما يبقاش بينك وبين حد شحناء عشان ربنا يغفر لك حقق التوحيد أولا يغفر الله لجميع خلقه إلا مشرك التوحيد التوحيد التوحيد أصل الأصول وده الثلاثة اللي احنا قلناهم دلوقتي أن تحسم من قلبك مادة الحب للمخلوقين ليتعلق القلب بالمخلوقين وأن تحسم من قلبك مادة الخوف من المخلوقين وأن تحسم من مادك من قلبك مادة رجاء المخلوقين وأن تحسم من قلبك مادة المبالاة بالمخلوقين هو ده التوحيد توحيد الألوهية اللي هو تحلق القلب بالله ألا تصرف شيئا من مادة العبادة لأحد غير الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتعيشها تعالوا لننتقل نقلة في مراعاة تهدئة الأحوال قبل دخول رمضان الوصايا العشر قبل رمضان هدنة مع الناس احنا قلنا داخل نصف شعبان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك قل, قل أشهد أن لا إله إلا الله قولي أشهد أن لا إله إلا الله انطقي بالراحة حاضر بالراحة قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موحد أهو كده يا راجل لا راجل ما شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله الشهادة دي حافظ عليها بقى ألا يتعلق قلبك بغير الله لا تفعل شيئا أبدا من أعمال الشرك اثنين الشحناء أريد هدنة اعمل هدنة بقى مع زوجتك وولادك وحماتك وابوك وامك واخواتك وجيرانك وزملائك في الشغل ومدير الشغل وصاحب الشركه هدنه شش. هدنه مع امام المسجد اللي انت عامل معاه مشاكل والمصلين وصوت الميكروفون والمراوح اللي شغاله ولا لا والتكييف اللي دخلوه الجامع والكرسي اللي الناس بتقعد عليه والميضه اللي على طول ريحتها وحشه شش. هدوء هدنه عايزك قبل رمضان اعمل هدنة مع الناس كلها كل اللي زعلان منك يشرب ليمون كل اللي زعلان منك يهدى وهدي الناس وصالح الناس وبطل تتخانق بطل ت- يعلى صوتك بطل ت... ت... تناقش حد تجادل حد تنتقد حد ت- تنصح حد هدوء خلي اليومين دول يعدوا كده لحد رمضان ما يخلص دي النصيحة الأولى هدنة مع المخلوقين حتى الكلاب اللي في الشارع ما تتخانقش معاها وانت ماشي بالعربيات ما تخبطش في الناس وانت بتركب الميكروباص ما تزقش حد وانت بتجري ورا الاتوبيس سيبه يعدي وخذ يوم بالخصم وروح عايزين نعمل محاضر صلح مع كل الناس آه، اتنين ايقاف السيول واحد ايقاف سيول الكلام دو دو دو دو دو دو دو دو. اقفل بقك شوي اسكت شوي بطل كلام احيانا جربها دي كده بس انا كنت بعملها تعب يعني ايه الواحد يبقى جاي من بره راجع من بره البيت اخر الليل خلاص زهقت من الكلام عايز اسكت شويه فاسكت واتعامل بالاشاره مش قادر اتكلم فانا نفسي تتعلم الكلام بالاشاره الله يرحمه كان في واد زمان من اللي بنربيهم وتاه كنا في اعتكاف ونزل عنده مشوار فاحنا كنا قلنا في يوم كده ما نتكلمش خالص فنزل راح مشوار فما يك- ما بيتكلمش فبدا ايه اي حاجه يكتبها عايز آه، ينزل في المكان الفلاني فيكتب ورقه صغيره كده ويركب الميكروباص ويدي الورقه للسواق قبل ما يركب يدخل هيشتري حاجه من البقال يكتب ورقه ويدان فالناس فكروه اخرس فبقى بيعاملوه بمنتهى اللطف قال الله والله فكره واحد آه، يعمل فيها اخرس ويسلم من جميع الامور الناس ما بتعدهوش بتشفق عليه وفي نفس الوقت سالم من من شر لسانه ايقاف سيل الكلام سيول الكلام اللي نازله دي بتخر بقك عمال يدلدق كلام اقفل وقف شوية كلام اتنين وقف سيول الأغاني والموسيقى كنت عايز وقف أقول وقف سيول السماع قلت للواد عمرو ده وربنا يرحمه ويرحم أبوه وأمه في مرة هات لي يا ابني سدادات ودان مش كده؟ ما جابليش سدادات ودان أحيانا فعلا الواحد بيحتاج عارفين في سدادات ودان بتتباع كده فل كده تحط في ودانك بيدوها لنا في الطياره ها واحد يحطها في ودانه كده ويمشي بقى ايه مش سامع حاجه جميل جدا فعلا الضوضاء بتاثر على العقل بتشوش على القلب بتشتت الهمه بت بتشد الاعصاب بتحرق الدم فلذلك عايزين ايقاف سيول السماع ايقاف سيول المصاريف ايقاف نزيف المصاريف ضبط الفلوس عشان تقول لزوجتك ولادك احنا عايزين نعمل صدقه جامده اليومين دول باسم العيله في مسجد بيتبني هناك في اخر الشارع عايز اروح للمهندس واقول له يا باشمهندس الواحد لو عمل قعده بعمود في المسجد ده تتكلف كام؟ يعني محتاج قد ايه حديد واسمنت واجيب له حديد واسمنت العمود ده بتاعنا السقف ده هيتكلف كام؟ طب متر في متر في السقف بتاع المسجد يتكلف كام؟ طب القعده هتتكلف كام؟ طب الحيطه دي تتكلف كام؟ و- عايز كام طوبه وكام شكاره اسمنت وكام عربيه رمل عشان عايزين نقتطع من مصروفنا انا كنت بقى يعني سبحان الله العظيم قلت في ان عايزين نوكل الناس الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال اطعام الطعام ففي واحد قال لي في حد في الدنيا دي مش لاقي ياكل قلت له كتير قال لي فين انا ببص حواليا مفيش حد مش لاقي ياكل كل الناس بتاكل وعايشه ومبسوطه طب انا هنصحكم بقى بنزول قرى الفيوم وقرى بني سويف وقرى البحيره وقرى ال- ده انا بتكلم على مستوى مصر على مستوى العالم انزلوا بس للارياف واماكن الفقراء موجودين ما تبصش لجيرانك واللي حواليك بس مد بصرك شويه بعيد هتلاقي آلاف مؤلفة من الفقراء اللي داخل عليهم شهر رمضان وهم محتاسين هيقضوه ازاي هياكلوا منين في موظفين في عمال مرتبه بسيط بياخد له 200 300 400 جنيه في الشهر 600 جنيه في الشهر 800 جنيه في الشهر يا عم 1000 جنيه في الشهر وعنده 8 عيال هيعمل ايه هيعملوا ايه محتاج مساعدة زقة بشوية سمنة وشوية رز وشوية زيت وشوية تمر فعشان كده بقول ايقاف نزيف المصاريف الفارغه يعني انا قلت لعيالي كده والله والله قلت لهم كده هو لازم نجيب لبس يعني للعيد عندنا لبس خلاص مش مشكله لا خلي العيال تفرح طيب العيال تفرح ما احنا نظبط الحاجات اللي عندنا ونفرحهم بيها مش لازم لا لازم ايه اللي لازمها فرض اللي لازمها النسوان لا مش لازم انا ما بعممش الكلام ده وبقول لك ما تجيبش هدوم لعيالك يا عم هات هدوم لعيالك بمليون جنيه انت حر لكن اديني مليون زي... ما تدينيش مليون زيهم اديهم للفقراء انا بقول ايقاف نزيف المصاريف عشان بس اوفر حاجه لوجه الله لوجه الله زمان وانا مدرس كنت بدي دروس وانا صغير خالص كده لسه في المعلمين فالمهم الراجل قال لي لو سمحت يا استاذ محمد انا عايزك تقول للواد ان الفلوس اللي بديها لك دي بقطعها من بق اخواته عشان يذاكر شويه وينجح قلت له صراحه انت كده قطعت قلبي لا تقطع بق اخواته ولا انا عايز منك حاجه فالشاهد ايه ان إن- إن الاحساس ده ان بيقطع من من من فم اولاده ويدي المدرس طب ما بلاش نقطع ده احنا بس هنقطع الزياده ونديها لربنا وربنا اللي هينجح العيال وربنا اللي هيوفق العيال وربنا اللي هيفرح العيال وربنا اللي هيسعد العيال الله جل جلاله ايقاف سيول الاختلاط العزومات والسهرات واللقاءات والفسح والزيارات والتليفونات عايزين نحجم ونوقف السيل الجارف ده من مقابلة الناس وعزومة الناس و- وزيارات الناس ولقاءات الناس ومكالمات الناس هدنة عايزين نعمل هدنة الوصية الثالثة محاولة جادة اتخاذ السبل الجادة لإنقاذ جميع أفراد الأسرة قلت له إن الإنسان لو التزم ومشي في طريق ربنا وساب مراته ما خدهاش في إيده في طريق الالتزام بعد شوية بتلفت يلاقي مراته بعيد يمد إيده عشان يجيبها تشده لورا احيانا الواحد بيمشي في الطريق لربنا يمشي يمشي يمشي وفجأة يبص وراه ما يلاقيش معاه حد زوجته في وادي وبناته في وادي وولاده في وادي واخواته في وادي يزعل عليهم ويضيعوه ويزعلوا منه عشان كده بقول اتخاذ السبل السبل الجاده لإنقاذ جميع أفراد الأسرة عايزين زوجتك تظبط حجابها تظبط التزامها الوقوف في البلكونة من غير نقاب الخروج من غير جوانتي الشرابات ال- اسمها ايه البيضة دي اه إيه إيه الكلام الخروج بمكياج تحت النقاب ال- انقاذ جميع افراد الاسره الكذب الغيبه والنميمه وسيره الناس الحسد واذى الناس عايزين انقاذ بناتك سبحان الله العظيم احد الناس كنت في زيارة عابرة كده في بيته وبناته عنده بنتين كبار محترمين أسروا إلي إن الآفة اللي مش عايز- مش عارفين يتخلصوا منها سماع الأغاني إزاي أنتوا بتسمعوا أغاني إزاي إزاي إزاي ينفع إزاي المزيكا والصخب و- والكلام الوحش و- وال ال- حرام لا يجوز ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله إلا هو الغناء الغناء حرام حديث صحيح البخاري سيأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف لا يجوز اتقوا الله إنقاذ بناتك أولادك بيروحوا فين بيسهروا مع مين بيعملوا ايه ايه اللي في دراجهم وعلى تليفوناتهم وعلى كمبيوترهم انقاذ جميع افراد الاسره شوف اخواتك شوف ابوك وامك شوف عمامك وولادهم وعماتك اخوالك وخالاتك وولادهم اتخاذ السبل الجاده لإنقاذ جميع أفراد الأسرة إخوتي أنا أحبكم في الله ورجائي ونصيحتي في النهاية بل آمركم أمر أن تنقذوا أنفسكم من النار آمركم أمرا أن تتعرضوا لليلة النصف من شعبان ليغفر لكم فيها إخوتي أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب